ودلوقتي جمعتكم مع كلام في الحب على راديو بلدنا كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهندة أنور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام
كلام اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
يقولون قد يولد الحب بكلمة ولكنه لا يمكن ابدا ان يموت بكلمه صباح الفل على كل مستمعينا راديو بلدنا اللي بيسمعونا وموجودين منورين النهارده جماعتكم الان مع من كلام حب حلقتنا النهارده حلقه مهمه جدا ممكن تهدم حياه وقصه حب جامده جدا ممكن تضيع مننا اغلى واحب الناس بكلمه نقولها في لحظه ممكن تضيع حاجات كتير بينا بينا حب وحياة وممكن احترام كمان هنتكلم النهاردة مع بعض وهنتناقش بعنوان حلقتنا النهاردة أحبك ولكن بمناسبة مقولة قد يولد الحب بكلمة ولكنه لا يمكن أبدا أن يموت بكلمة تفتكروا المقولة دي صح؟ هل ممكن الحب ما يموتش بكلمة أو تصرف يضيع كل شيء في لحظة؟ حلقتنا النهاردة بعنوان أحبك ولكن هنتكلم فيها عن العصبية الألفاظ الخارجة اللي ممكن يقولها أحد الطرفين وفي لحظة ممكن تتهدم بيوت ونخسر أغلى الناس ورغم كل اللي هو قال وعمله يرجع ويقولك أنا عملت كل ده ليه لكن بحبك هنعرف النهاردة وهنتناقش مع موضوع حلقتنا النهاردة في كلام في الحب أحبك ولكن منتظر مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash SMS هنروح نسمع اصاله نشبه مواعيدي ونرجع ندخل على طول في موضوع حلقتنا هنتكلم عن البشرية ازاي اتعامل مع غيري بانسانية هنتكلم عن علوم التنمية البشرية عن البرمجة اللغوية العصبية لو حد شغال عندي ازاي ما اتعصبش عليه ما قلش منه احط ببالي دايما ان في يوم كنت زيه هنتعلم كمان فن الذات ازاي يكون عندي ثقة في نفسي واني اكون متفائل وسعيد وما كنش متشائم واحط في بالي ان بكرة دايما بيبقى فيه جديد كل ده هنعرفه مع المدرب احمد عبد الرحمن هيعرفنا يعني ايه فن الاتصال يعني ايه طاقة تسامح يعني ايه تنويم ايحائي استنونا كل يوم اتنين من 12 ل 2 صباحا في برنامج احلى الاوقات على راديو بلدنا اف ام كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل المشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهندة أنور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا يقولون ان الحب ليس سلعة رخيصة نساوم بها كما نريد لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلدنا احبك ولكن منتظر مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او group راديو بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash SMS بحب اشكر كل الناس اللي موجوده ومنوره وبتسمعنا وتحيه للفضل وعايزه تبقى كل سنه وانتي اجمل سلسله يا اسماء وكل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة يا رب ان شاء الله وتبقي معانا دايما آه، اسماء محمد معدتنا معدة برنامج كلام في الحب كمان المدير التنفيذي لراديو بلدنا منورانا يا انتصار منورين ومنورة يا كفة والناس موجودة معانا ومنورانا وميرسي خالص يا يا انتصار على الشوكولاتة الحلوة سؤال لازم اسأله ونبدأ كلامنا بيه مع بعض يا ترى ممكن استحمل اي اهانة من الانسان اللي بحبه مهما كانت وده يا ترى عشان لاني بحبه تفتكروا ده عذر مقبول طب لو استحملت مرة تفتكروا ممكن استحمل المرات اللي بعد كده طبعا كلنا بنشوف الشباب والرجال في الشارع بيتكلموا ازاي مع بعض وكمان بنشوفهم في الخناقات برضه بيتكلموا ازاي مع بعض وبيعملوا ايه اصلا دايما خناقات وبيعملوا حاجات كتيره مع بعض وتلاقي في كلام بيتقال غريب وصعب جدا وشتيمة وحاجات يعني الواحد ما يقدرش يقولها وتخيلي بقى لو الخناقة دي كانت حصلت مع مراته او خطيبته او البنت اللي مرتبط بيها وبيحبها فجأة البنت دي تتفاجئ بان الانسان اللي هي بتحبه اتحول وقال عليها هي الفاظ وحشة جدا وشتيمة بذيئة وممكن يوصل لحد لسب الدين واستغفر الله ممكن كمان يغلط في اهلها ويقول كلام صعب جدا يجرحها ويألمها وعمرها ما تقدر تنساه ابدا وبيجي بعد كل ده لما يهدى يرجع يكلمها عادي ولا كأنه عمل أي حاجة ولما هي تعبانة يقول لها يا شيخة بقى ده انت قلبك اسود قوي خلاص ما تزعليش انا بحبك وبغير عليكي وانت كمان عصبتيني عاوز يبهدلها ويفرج عليها اهلها و- والناس كلها وممكن كمان يحصل اكبر من كده وعايزه ما تزعلش وتكبر دماغها ويبقى قلبها مش اسود كل ده بيعمله عشان هو بيحبها طب وهي مفكرش حبها ليه قل من تصرفاته دي ولا لأ ما هي كمان لو انت سألتها انت بتحبيني هتقولك اه بحبك ولكن بتضايق من تصرفاتك تعبت من اهاناتك ليا والاهلي و- والاولادي تعبت من تقليلك ليا ولاهتماماتي وحاجات كتير قوي طب ليه تخلي كلمة بحبك دي بعدها كلمة لكن ليه ما تحافظش على الحب ده ليه تخليها توصل لمرحلة انها تفكر ان البعد عنك اقرب لها من انها تكون معاك حد منكم قابل المشكلة دي وحس بالاحساس ده انه بيحب حد ورغم حبه ليه من تصرفاته السيئة لازم يبعد عنه ويسيبه احنا بنسمع النهاردة كلام في الحب وبنتكلم عن حلقة مهمة جدا هي احبك ولكن منتشر group page بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash sms دبل اي آه، معايا مشاركة من صفة بتقول منورة الراديو شاهي ربنا يخليك يا رب يا جميل آه، بشكرك كتير جدا ويا ريت آه، تكملي وتتابعي معانا في الحلقة ومعايا موسى فرج موسى فرج يا جماعة بتقول آه، انها مش سامعة فيا ريت حد يحط لها link تاني وهي مجربتش انسور بتقول سامعاكي يا قمر ومستنيكي ربنا يخليكي يا نصورة يا رب وجابلها شوكولاتة حلوة قوي قوي بشكرك جدا يا نصور انا عايزه الناس كلها تتفاعل معانا وكل الناس يقولوا لي يا ترى حد فيكم قابل المشكله دي يا ترى حس بالاحساس ده او لو شاف حد بيعمل المشكله دي نفسها يا ريت يبتدي يكلمنا ويا ريت يبتدي يقول لنا ومستنيه مشاركتكم على ال fan page group بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وال SMS على دبليو دوت بلدنا dot com slash SMS هنروح نسمع ياسمين حط نفسك مكاني ونرجع ندخل في موضوعنا
اديك رجعت من تاني دموع عينيك تترجاني حط نفسك في مكاني وقولي اعمل لك ايه نمك ده عمره ما يرضيني مبقاش خلاصي من اللي عيني ايامي معاك كل سنيني ماضي بندم عليه بقى قلبك خان وراجع يدي الامان فاكر زي زمان قلبي هينسى ويحن لي انا قلبي خلاص حرم ما يحبك تاني واتعلم لو لسه باقي جواك شو منك يدري قلبك خان وراجع يدي الامان فاكر زي زمان قلبي هينسى ويحن لي قلبي خلاص حرم ما يحبك تاني واتعلم لو لسه باقي جواك شو منك يدري اللي مع عمرك قلت ان انت بتحبني اللي مع عمرك بحبك ليا فرحتني اللي مع عمرك قلت ان انت بتحبني اللي مع عمرك بحبك ليا فرحتني دلوقتي راجعك بتقول حالي وبتنكر انك بعتني قلبك خان وراجع يدي الامان فاكر زي زمان قلبي هينسى ويحن لي
استشارات لغوية عالج مشكلة عصرية بيعاني منها كتير مشكلة عدم النطق حلها معانا هيكون ببطء بس بجد الأمل هيكون كبير بيتكلم عن التخاطب وعن مشكلة عدم الكلام عارفين انك تعبت منها ونفسك بجد تنام علاجك حقيقي هتلاقيه عندنا يمكن تلاقيه مع غيرنا بس احنا نتميز عن غيرنا في حلنا معانا هتعرفوا يعني ايه تخاطب التخاطب ابداع وامتاع علم وتطبيق لغة وحوار التخاطب عمره ما كان علاج وتأهيل او مرض وعلاج خليكوا معانا المشوار طويل هيتم في البرنامج الرد على كل استفساراتكم واتصالاتكم التليفونية وهتعرفوا لسه كتير عن التخاطب كل ده هتلاقوه في استشارات لغوية مع أخصائي التخاطب أحمد بيسرهب كل يوم جمعة من 8 ل 10 مساء حصريا على راديو بلد نوبة كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل المشكلة ده صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين ده انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهيندا انور على راديو بلدنا يقولون ان الغيرة هي الطاغية هي الطاغية في ملكة الحب لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهيندا انور على راديو بلدنا وبنتكلم في موضوع مهم جدا احبك ولكن منتظر مشاركتكم على ال fan page group page بلدنا في Facebook dot com slash network بلدنا او www.baladna.com sms عايزه اشوف الاخبار واخبار معانا الصورة الجميلة بتقول سألت نفسي هل أحبه فأجاب عقلي إنك تعشقينه لحد الجنون وسألت أحاسيسي هل أحبه فأجاب قلبي إنك تحبينه حد الموت وسألت من حولي هل أحبه فقالوا أنت تخليتي عنا لا أكذب منورة المية يا شاهي والله وحشاني والله العظيم وانت كمان جدا جدا جدا يا نصورة ومنورة بجد آه، نوسة تقريبا بتسأل على الحلقة ف آه، في على ال link وتقريبا مش شغالة معلش حد حاول حد يحاول يساعدها آه، معايا كمان آه، نادر منور يا نادر بيقول مساءك سكر يا شاهيندا ايه الموضوع الجامد ده ربنا يخليك يا رب من ذوقك يا نادر هيلتون فلتن محمد بيقول انا قلت الصبح ان موضوع البرنامج هي الحلقه موفقه ان شاء الله ممكن link تاني راديو عشان مش شغال عندي حاضر يا جماعه يا ريت حد ينزل لي تاني يا اسماء آه نادر بيقول هل تعلم ايها الرجل ان الرفق مع الاناث واحترامهن دليل على اكتمال الرجوله قال صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام ما اكرمهن الا كريما وما اهنهن الا لئيما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نادر بشكرك كتير جدا ومشكورك معانا كريم احمد دعنا الجامد جدا في راديو الحياه FM وتحياتنا لكريم بيقول بتمنى لك كل التوفيق يا شاهيندا النهارده ربنا يخلي يا رب يا كريم وميرسي جدا لذوقك اخبارنا وعدت ايه رايك آه، في موضوع حلقتنا النهارده ونحاول ان احنا آه، نتناقش ونشوف اخبار وموضوع الحلقه احبك ولكن ال- الرجاله اللي دايما بتغلط في زوجاتها آه، يعني انا كمان لسه هقول رايي في دي كمان آه، كمان آه، الرجاله اللي بي- بيغلطوا في خطيباتهم او حبيبتهم آه، انا بتكلم بوجه عام وممكن كمان آه، من السيدات في سيدات كتير جدا جدا جدا جدا يا جماعه بتغلط بتغلط وبحس ان مش عارف تعمل كده ازاي اصلا آه، ده احنا كل دوت احنا بنناقشه النهارده حلقتنا النهارده آه، في كلام في الحب في لينك تاني احنا نزلناه ممكن تسمعوا منه على هيئه الراديو و- وان شاء الله تبقوا معانا يجي بقى للعكس في الحاله دي بعض الستات بتتعامل مع ازواجها بطريقه وحشه جدا وبايخة جدا كتير منا بنشوف في الافلام وفي المسلسلات وفي الحياة العامة يعني ممكن تشتم وتقول الفاظ عيب وما ينفعش ان واحدة ست تقولها وممكن كمان في بعض الاحيان يوصل الموضوع انها تهينه قدام الناس تفرج عليه الجيران وتبقى فضيحة ويكون كل همها انه يجيب لها فلوس وبس او انه يسمع كلامها وبس وتبقى هي عارفة كل حاجة في البيت ولو اعترض او اتنرفز الدنيا تقوم وما تقعدش وتلاقيها تقول له ده انا هوريك قيمتك وهعرف اخليك تعرف ازاي تكلمني كده وممكن كمان يوصل الحال انها تطرده بره البيت انا شفت فعلا حاجات كتيره جدا كده هو من زهقه منها وسوء اسلوبها بيسيب لها البيت والدنيا كلها طب ليه الاسلوب ده في التعامل اصلا ما دام هو ما عملش حاجه تهينك ولا تاذيكي ليه تعملي معاه كده ما هو كمان يقدر يهينك ويبهدل الدنيا كمان وممكن يضربك ليه الست ممكن توصل العلاقة بينها وبين زوجها او خطيبها او حبيبها انه ممكن يكرهها ويكره البيت ويروح لحظة تانية ليه ما يبقاش الاحترام متبادل بين الطرفين يعني اللي هو يهينها ولا هي تقلل منه ولا تهينه وكمان الطريقة دي بتأثر على الأولاد في المستقبل يعني الطفل اللي يشوف أمه بتضرب وبتشتم هيكون هو عامل زي ما هي بتعمل بالظبط وهيحاول ان هو يقول سواء كان ولد او بنت إيه، انا هعمل كده وهنفذ كده وممكن فعلا يكون عنده عقده فبالتالي هينفذها على اكتر من حد احنا لسه بنسمع كلام في الحب وحلقتنا النهارده بعنوان ب- بحبك ولكن منتظر مشاركتكم على ال fan Facebook dot com slash network بلدنا slash SMS محمد زهران بيقول ال page منور بيكي وهند وكل الاصدقاء المخلصون ونوسة الحمد لله وصل لهم ال link وسمعوا الحمد لله معايا شريف لا sorry أنا مش متابعة بخصوص البنات وفي الأخبار للمشاركات والحمد لله قشطة ميرسي أنا طبعا جدا اللي دلوقتي معانا آه، دلوقتي في مشاركة جات لنا من يويو يويو بتقول أنا محتاجة رأيك شاهيندا ازاي وحلقة موفقة ان شاء الله ربنا يخليك يا يويو بتقول انا بحب رجل متزوج جدا متزوج جدا ماشي وهو كذلك بيحبني جدا امانه نفسنا قوي نكون لبعض بس خايف قوي لاهلي يرفضوه ولا حاجه لا قدر الله هو ما شاء الله عليه متدين وملتزم انا بقالي سنه اعرفه عمره ما زعلني ولا بيتني يوم زعلانه زعلانه من حاجه انا اول ما ارتبطنا انا استخرت ربنا فيه وقلبي من يومها مرتاح بس قلقني ردود اهلي قوي يا ترى انت رايك ايه ويهمني رايك جدا سعدين اولا انا برحب بيكي وانا الحمد لله تمام بخير وبشكرك كتير جدا لثقتك الغاليه وعلى آه، ارسالك ال SMS دي بالمشكله نعم يا جماعه هي ما تخصش موضوعنا النهارده آه، بس انا لازم اقول رايي طبعا لا تدخل في اراده الله آه، بصي يا جميل انت لو مرتاحه او لو انت صليتي استخاره وربنا اداكي راحه جواكي طلعت راضا على قضاء الله وقدره يبقى ربنا رايد وتوكل على الله لو ربنا رايد اع- يعني اعلمي ان لو لو كل الدنيا اجتمعت على انها آه، لا ومرفوضه ربنا هو بس الوحيد اللي يقدر يقول اه هتكونوا او مش هتكونوا سواء بقى الاهل آه، وافقوا او رفضوا ده كله ده بامر الله لان ربنا هو الوحيد هو اللي عالم بس في حاجه في نقطه مهمه جدا انا لازم اقولها لك بما انه راجل متزوج يعني زي ما بيقول الشرع مثنى وثلاث ورباع زي ما ربنا طبعا عز وجل امرنا لكن انت بتساليني دلوقتي على رايي الشخصي ولما حد بيسالني عن رايي الشخصي انا بحط نفسي مكانه قوي عايزاكي تحط نفسك مكان زوجته يا ترى هتبالي ولا هتردي لما يجي يقولك انا هتزوج عليكي حطي نفسك كمان ان انت ممكن يبقى ليكي ضره يبقى ليكي واحدة زو... يعني واحدة بتشارك زوجك اللي انت بقالك مدة يمكن تكوني قاعدة معاه ده معناه ايه على فيها هي يوم مكملة الرسالة هي بعتت رسالة تانية وانا بتكلم هي كمان بتقول شاهين ده هو شغال في البترول ونظام شغله اسبوع واسبوع واسبوع بيكون في اجازة و- واسبوع بيكون في البيت وبتقول كمان ربنا شاهد على كلامي آه، انا انا انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتناقش معاه ان هو يحاول يغير من زوجته عشان يكون هو في راحه آه، لكن عندها اهلها اهم من زوجها آه، واولاد ما هي- ايه اهلها آه، اهم من زوجها من زوجها ووالدتها اه هو بقاله تسع سنين متزوج بينا اوه تسع سنين وفكرت كتير اني ابعد عنه لو ليا نصيب فيه ربنا هيجمعني بيه مش قادرة انا حاسة ان حياتي هتتأذي بسبب حياته هتتأذي بسببي حاسة ان هيحصل له مشاكل كتيرة وهو باله مش طويل مش عارف حاسة بالذنب قوي ناحيته لا قادرة اكمل عشان خايفة على مراته مظلمهاش ومش قادرة ابعد ساعديني بالله عليكي في رأيك وهكون شاكرة ليكي قوي بالله عليكي لاني في عذاب ضمير من فترة طويلة زي ما قلت لك انا كنت بقول آه، انا رأيي الشخصي اني هحط نفسي مكان الذئوب تقولي تسع سنين يعني الموضوع كبير قوي تسع سنين يعني واحدة شافت معاه كل حاجة اكيد حلو ووحش وكل حاجة وما زالت معاه حطي نفسك انت بتقولي ان انت دلوقتي معذبة بعذاب الضمير وبعدين عايزة اقول حاجة انت كمان ما تضمنيش زي ما عرفك وارتبط بيكي خدي بالك ان كلامه ليكي وكلامه معاكي معناه خيانة لزوجته عام كامل وهو بيخون انت بتقولي انا مرتبطة بيه بقالي عام بيخون انت بتغشي وانت مشتركة معاه بالفعل معلش ان كنت باجي عليكي بس لازم اقولك كده خانها مش بمعنى وحش لا سمح الله لكن الخيانة ممكن تكون بالكلمة اكيد من ضمن الكلام اللي دار بينكم في السنة وحسيني بحبك دي مجرد خيانة عذاب ضمير فعلا في نقطة كمان عايزة اقولها لك ان في رجالة بيبقى اسمهم مزواجين يعني بيحبوا الزواج كتير اللي هما بيشوفوا حد ويرتاحوا معاه و... وزي ما انا قلت دلوقتي ان إن ممكن زوجته تكون بتعامله وحش او ايا كان او كانت بت... بت... يعني ممكن يكون داخل في الموضوع شوية انت بتقولي دلوقتي ان هو ان هي بتحب ابوها وامها اكتر وممكن تكون مش مهتمية بزوجها اكتر اكيد في حاجة ناقصة او نقطة اكيد هو مش هيقولك الصراحة ده ده ده, ده بنسبة 90% اكيد مش هيكون صريح معاكي ان هو يقولك كل حاجة بصراحة رأيي بجد آه، يعني انا انا خايفة اقولك والله على رأيي وان انا ممكن اظلمه لاني معرفوش ولا اعرف كمان انا حطيت نفسي مكانك ومكان الزوجة الاولى لقيت نفسي هظلم نفسي وهظلم زوجته يعني انا ممكن بالعامله اللي انا هعملها دي او زواجي ليها ممكن اقتلها هتقولي لي في ناس كتيره قوي متزوجه وعايشه حياتها والكلام دوت بتكون زوجاتهم مرتاحين وكل دوت كان جميل قوي بس آه، انا ما اعرفش احساسها ايه ان انا هاخد منها جوزها وممكن يكون حبيبها وبتحبه اللي صبرت معاه وقعدت معاه تسع سنين وعمرها ما قالت له يعني انفصل او اي حاجه طالما هي بقى كده وهو كده يبقى يتعاشرهن بالمعروف يتفارقهن بالمعروف ده اللي انا عارفاه مش عايزها كان طلقها خلاص وواضح ان مفيش اولاد زي ما انت ذكرتي يعني وبصراحه يعني انا انا مش عارفه يعني اقول لك ايه غير ان رايي ان انت تبعدي مفيش حياه بتقف على حد خلي بالك وما تحسسي نفسك بالذنب وتشيلي نفسك سواء مستبعد انه يفكر اصلا يعني انت بتقولي ان هو آم، دلوقتي بتقولي ان هو هيبقى معاكي ممكن يكون اصلا هيفكر في تالتة ورابعة ويعرف حد تاني غيرك وهكذا الموضوع بصي هو هو فكر في واحدة تانية اللي هو انتي فمش مستبعد خالص ان هو ممكن يفكر في واحدة تالتة ورابعة ونفس الموضوع يتكرر ويقول نفس الكلام الله اعلم انا مش عايزة اظلمه انتي ما تعملكيش مع مراته وما تعرفهاش لو مش مريحاه زي ما قلت كان زمانه طلقها يعني دول تسع سنين يعني يعتبر عمر يعني مش مجرد سنة ولا شهور اللي انت بتقوليه طبعا وعلى ما اعتقد اعتقاد كبير جدا ان الاهل مش هيوافقوا وهيخافوا لانك اكيد فرحتهم انت بنوتة والبنت بتبقى مختلفة كمان عن الراجل بيبقى نفسهم يفرحوا بيها فمش هيقبلوا واحد متزوج وخصوصا تسع سنين وما زال معرضه و- ومفيش اي حاجة فكل اللي انا عايز اقوله لك بجد ان انت ما تتعذبيش وزي ما قلت لك انا كرأيي حطيت نفسي مكانك طب ابعدي وسيبيها لله الخالق سيبيها ربنا عز وجل وربنا يكتب لك الخير حيث ما شاء وربنا يكرمك ويرزقك يا رب ان شاء الله باذن الله يا جميل خدي بالتعاية وحاولي تفوقي وركزي حاجات اكتر و... وان شاء الله ربنا هيكرمك بشكرك كتير جدا ومشاركتك وعايزه اعرف رايك في موضوع حلقتنا النهارده زي ما قلت يا جماعه ان الاسلوب التعامل ما دام هو ما عملش حاجه الزوج ان هي ممكن هيك او هيك أو تجرح كم مش داعي ان الأول يكون اي حاجه او مش حاببها آه، ده اللي انا عايز اقوله في حاجه تانية آه، محمد بيقول ورجعنا تاني ونقول الحمد لله على السلامه بلدنا اهلا بيك يا محمد شكرا يا تاني واحنا صار وسلامي لاسماء محمد الاستاذ المخرج احمد الشناوي والاستاذ محمد محمود حبيب قلبي وده خاص للنجم هاني سكر اهلا بيكم منورينا كلكم انت ربنا يخلي لنا راديو بلدنا اللي بيجمعنا في احلى اوقات ربنا يخليك يا نصوره وبجد احلى حاضر واجمل ذكريات يا انتصار ربنا يخليك يا رب ونرجع آه، تاني زي الاول آه، نوسة بتقول بجد ما شاء الله صوتك جميل انا اول مرة ادخل واسمعك ربنا ليك يا نوسة شديد وحلقتنا النهاردة منوراني محمد زهراء حقيقي هتستمتعي ومنوره البيت وعيدي وشكي حقيقي ان شاء الله باذن الله وتبقى حلقه جامده جدا بيك يا رب آه، يا مشاركات مع مشاركات حلوه قوي معايا نادر بيقول الناس الكبار بيقولوا النسب زي الحليب اقل حاجه تعسكره حتى بعد الازمه تعدي بتفضل النفوس صح والله فعلا بيفضلوا شايلين بيبقوا بيبقوا نايمين جنب بعض ومع ذلك بيفتكروا اول غلطه بتيجي بيفتكروا لبعض كل حاجه وحشه ويبتدوا يعيدوا ويعاتبوا تاني بشكرك كتير جدا يا نادر كريم متهيألي ده بيكون على حسب شخصية الراجل من البداية هل هو سمح من البداية مراته انها تهينه وتبين ضعفه قدام الناس دي بتكون حسب شخصية الراجل بتكون اقوى من المرأة بس من المفروض ان المرأة تحترم الرجل قدام الناس لان جرح كرامة الرجل صعب جدا قدام الناس لان مهما كان هو الراجل القوة وهي المرأة التي تحتمي فيه ويكون ظهر ليها معاك حق يا كريم انت ملحقتش ال link الاولاني كنا بنتكلم على الرجاله برضو ايضا اللي بتغلط في زوجاتها وبتبتدي ان هي تغلط وممكن تقول الفاظ خارجه وما بيفرقش معايا وما بيهمش اي حاجه بشكرك كتير جدا يا كريم كتك معايا نادر بيقول كرامه الرجل من كرامه الست بتاعته حتى لو هو اللي اهان كرامتها يبقى برضو اهان نفسه في المثل الشعبي اللي بيقول لمراته يا عوره يلعبوا بيها الكوره وبمناسبه الكوره بلا تعصب في المدرجات والنرم واشكرك كتير جدا يا نادر انتصار بتقول حين تجلو الجانب يوم زفافنا وده حين دور قصتنا رقصتنا الرومانسية على الأنغام الهادئة واقترب منك وألمح دبلتي الفضية في يدك وأشعر أنك أصبحت الآن لي وحدي ومن حقي وحدي فيطمئن قلبي فأقترب منك أكثر وأسن رأسي بصدرك هربا من عيون الناس حينها ستنساب دمع على وعلي وجنتي هي يا حبيبي دمعة حب فاليوم فاز قلبي بك للابد جميله جدا انتصار بشكرك كتير جدا لشركتك الجميله معايا معايا كمان مشاركه من نوسه بتقول كما تدين تدان والله اعلم زي ما عمل معاها هتلاقي حد ثالث يدخل برضه تخليها تستخير ربنا فانها تبعد عشان حرام عليها سنين عمرها واحلى فترات ممكن تروح منها دايما تفكر ان لسه الاحلى في العمر مش جه فربنا معاه نوسة بتشاركك يا يويو على ال- ال- المشكلة اللي انت قلتها لنا دلوقتي بشكرك كتير جدا يا نوسة لمشاركتك معايا وجد نور انا متأكد الاسم اللي موجوده معايا دلوقتي ان فوز علي احلى شباب الدراسه يا شاهين موضوع جامد جدا جدا جدا ولا راح نكون بيسمع دلوقتي اللهم امين يا رب بشكرك انك معايا منوره هي صائر قال بيقول كل الحب عن مثلهم وممكن يدفع ان فارق المستوى الاجتماعي كبير والله يا طائر الاحلام كل اللي اقدر اقول لك ان هو على حسب قوه المشاكل بعض الانترنت اللي بدون والله بيعتمد على الشيطان ان خلال ده قبل كده فتناولناها حب انت قول حب من خلال مش بنتعرف اه على بعض عن طريق الانترنت لكن بنتقابل وبنتفق ونحاول ان احنا نتكلم مع بعض وحته ان هو المستوى والفرق الاجتماعي والله كل على حسب الوحيد بقى بيكون ده رابط رده عشان انا مش قادر احنا خالص قادر احط لا نتورك بلدنا نتورك بلدنا بلدنا بي ال بي ان ايه تعدي على طول آه، الطريق معايا على طول آه، عين عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم ورحمه الله وبركاته بيقول بيقول ربنا يوفقكم ودعواتي لمزيد من التواصل واعطاء واعطائي فكرة عن موضوع حلقتنا النهاردة اهلا بيك يا محمد منورة موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان احبك ولكن بيتكلم عن كتير من الازواج بيكونوا بيحبوا بعض ومع ذلك ممكن يهينوا بعض ويغلطوا ببعض سواء رجل او امرأة وفي نفس الوقت بيرجعوا يقولوا انا انا اسف اي حد ممكن يقول اجرب مكان بنقدر ان احنا في الاخر بنزعل الناس مننا ونزعل بعض الناس نرجع لهم وخلاص وبنرجع لازواجنا وما بنقدرش ان احنا نتكلم اصلا تاني آه، مع اي حد ولا في الموضوع وخلاص الموضوع بيعدي آه، بيننا وبينهم بيننا وبين ازواجنا وما بيكونش حلم عينيك لما محمد منوره ايمان بتقول with you lovely عكس يا ايمان منورانا ومنوره آه الحلقه آه معايا شمال ما عادش فيه حب اصلا ليه تفاعلي يا شيميرو مصطفى لا يا جميل آه، تفاعلي تفاعلي جدا. آه في حب والله حلوه بس آه كلها ان احنا اوقات كتير قوي آه يا شيمارو آه يعني ما بنقدرش نقاوم الصح من الغلط ونفس الوقت ما نقدرش ال- يعني اذا احنا فعلا بنحب ولا بنحبش عشان احنا فشلنا ما احنا إحنا خلاص كده دي الرياضة، بنحب تاني جدا بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن موضوع مهم جدا بعنوان احبك ولكن نادر بيقول ليس لر- ليس رجل من وعد وخلف ليس رجل من ثمن وخان ليس رجل من اهان من كانت في يوم حبيبته حتى لو فرق بينهم نهر. ليس رجل من يقذف محصنة لمجرد انها تركته حتى لو كانت أساءت ذاته يخلينه راجل بالذات في موضوع الإعراض وخليتك سيد تكون عبدا لكرامتك بشكرك كتير جدا يا نادر ومنور جد في الحلقة كريم مذعنب بيقول متهيالي هنا بقى يكون الحل ان يفاهم قوي بين الطرفين من بداية العلاقة وده هيكون عامل مهم جدا في احترام الطرفين لبعضهم لبعض وعدم وجود اهانات واحترام متبادل في العلاقة انا معاك جدا طبعا يا كريم احياء بيكونوا فاهمين جدا مع بعض وبرضه ممكن يغلط فيها وتغلط فيه معل- معلش انا اسف اصل انا كنت عصبي وانت عصبتيني والله فعلا يا ربي بيقول لك اسف طبعا عايزاكم كلكم تشاركونا النهارده في موضوع حلقه النهارده وكلكم تقولوا لي رايكم واي حد عنده اي حاله نبتدي نناقشها مع بعض لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع حلقتنا النهارده احبك ولكن منتظم فيكم على ال fan page group page بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا SMS على www.بلدنا dot com slash SMS هنروح نسمع محمد كيلاني عايز تسيبني ونرجع على طول نكمل باقي حلقتنا تابعونا
عايز تسيبني مش كده ما تقولها ليا قول انك طول الوقت ده تكذب عليا ما هو كل شيء واضح وباين أهو في عينيك مش همنعك وتفضل امشي مع السلامة انا مش هدمع وانت راسم الابتسامة خسارة الحب اللي كان جوايا ليك فكر خدت الأول طيب عندك احساس سميتك من قلبي قريب عن كل الناس بعدين انا شلتك وعملتك بما يرضي الله حبيتك اكتر من نفسي ما لعبتش بيك ما عملتش حتى حساب نفسي وصرت صابر عليك انا قاتل حاجه
لا في زمان ولا في مكان ولا حديث للناس بيخلى من مثل او حكمة بيقولوه بينهم وبين بعضهم بيعبر عن فرح حب امل تشاؤم هنتكلم عن مشاكل مجتمعنا حاجات افتقدناها يا خسارة المهم اننا هنقول مثل مثل بيعبر عن اكتر من 100 كلمة كل ده هتسمعوه في لسانك حصانك مع هبة الركحي كل اربعاء من 8 ل 9 على راديو بلدنا اف ام كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسه بكل دمعه نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهيندا انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهيندا انور على راديو بلدنا يقولون إن الحب للرجل هو هدف الحياة أما المرأة فهو الحياة بأكملها لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهيندا أنور على راديو بلدنا وبنتكلم في موضوع حلقة مهمة جدا أحبك ولكن منتظرة مشاركتكم على fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وال SMS على www.baladna.com slash هنتكلم دلوقتي في حاجة مهمة جدا على اللي ممكن يحصل للست او البنت اللي جوزها او خطيبها بيهينها وبيشتمها او يقلل منها والاثار النفسيه اللي ممكن تحصل لها من طريقه معاملته البشعه اللي هو ما بيبقاش حاسس بيها ان هو غلط ولا لا من الممكن ان الزوجه اللي بيسخر منها زوجها تجيلها حاله من الاحباط توصلها في اكتر من الاحيان الى اكتئاب او امراض نفسيه كثيره تؤثر على كل افراد الاسره لما تحس الزوجة بعدم احترام زوجها ليها سخريته منها فده بيخليها يجيلها شعور بالحقد على زوجها وبعد كده بتتمرد وبترفض علني لمعاملته السيئة بيسيطر في أغلب الأحيان على الزوجة اللي بيسخر منها زوجها أمام الناس شعور بالخوف من الاختلاط بالناس وتصبح سلبية في إبداء رأيها ولو في أتفه الأمور وده لأنها خايفة طبعا من التقليل من كلامها أو اعتراض زوجها عليه بكلمته الشهيرة انت مش فاهمة حاجة ورأيك دايما غلط تعتبر الزوجة ان زوجها يسيء لها كثيرا جدا لما يسخر منها فتحس بانعدام قيمتها كإنسانة ليها كإنسانة ليها كيان وليها قلب وليها حقوق وسط الأسرة والمجتمع تحس ببرود ورغبة في انها ما تتعاونش مع اسرتها ومجتمعها ولا انها تختلط بيهم وتفضل انها تكون لوحدها احسن او يا اما تسكت خالص وما تتكلمش مع اي حد ولا في اي حاجة العلاقة الزوجية هي البذرة اللي بتكبر عن طريق الاسرة وان اي خلل بيسيب احد الطرفين سواء الاب او الام هيخلي الحياة الزوجية والاسرية غير مستقرة خاصة إذا أصاب ذلك الخلل الأم التي هي أهم عنصرين في البيت عاوزين نعرف رأيكم إيه في الكلام ده إيه رأيكم في اللي بيشتم مراته أو خطيبته وممكن كمان يهزقها قدام الناس هنشوف أخبار الناس معايا ملك من أول ملك بتقول ازيك يا شاهي الحمد لله تمام يا جميل المفروض الست هي اللي تقدر تحافظ على المشاكل دي والراجل كمان المفروض يتكلم بالراحة مع الزوجة والحب ممكن يكون موجود بعد الزواج لو هو حب بجد وقايم على الصدق والحب اكيد طبعا في حق انه في تفاهم من الاول ولازم يكون في تجربة آه، محمد زهران بيقول الاحترام والصدق والتفاهم من اهم للنجاح طبعا يا محمد انت بتقول في يا شيل هنام بكرة في شغل في شغل والله كان نفسي اكمل معاكي بس انت ما شاء الله زي العادة وربنا يفقك يا رب وتشرفينا بمعرفة الأصدقاء الجدد معانا تبقي على الأقل نحكي الكورة وانت في الأرض جدا لوجودك معايا في الحبة الصغيرين دول ان الناس كلها دلوقتي وتقول لي ايه رأيكم في اللي بيشتم مراته أو خطيبته وممكن كمان يلزقها قدام الناس ايه رأيكم في اللي بيشتم مراته او غيره ممكن يهزقها قدامها او قدام مش جروب ريج بلدنا فيسبوك دوت كوم سلاش نيتورك بلدنا بلدنا بي ال زي ام دبل اي منتظره مشاركة معايا يا جماعه وهو تروحوا في اي حته تانية هنسمع اغنيه جامده جدا سميره سعيد زيك بشر وهنرجع تابعونا
مش عايز اكون زيك بشر مش عايز اتنفس هوا مش عايز اشوفك تاني لا مش عايز اقابلك في الحياة مش عايز اشوفك تاني لا لا لا مش عايزة أقابلك في الحياة مش عايزة أشوفك تاني لا شوف لك زمان غير شوف لك مكان غير كده الأرض مشيناش سوا لو هتكون موجود ومكانك آخر واحد أنا مش عايزة أحس إن إحنا في عالم واحد لو هتكون موجود ومكانك آخر واحد أنا مش عايزة أحس إن إحنا في عالم واحد مش حاسة مش هتكلم مش هفرح مش هتألم مش هرتاح ولا هتعب لا لا لو حتى بينا عارف بيك لو كان انا مستحيل انا عايزة بعد ما ينتهيش لو حتى بعدك مش هعيش لو حتى بينا عارف بيك لو كان انا مستحيل انا عايزة بعد ما ينتهيش لو حتى بعدك مش هعيش شوف لك زمان غير شوف لك مكان غير كده الأرض مشيناش سوا
حياتنا كلها حكاوي حكاوينا يعني مشوارنا بتحب نجمك نفسك تقابله بتحب تشوفه وتتابع فنه معانا هتلاقي نفسك قدام منه هتسمع كتير عنه آخر أخباره الفنية ومواقف كتير حصلت له منها غريبة وغيرها كوميدية هنخليك بجد تعيش معاه بس انتوا تابعوا Living Harmony عيش مع نجمك كل أربعاء 12 منتصف الليل مع إسلام مجدي حصريا على راديو بلدنا FM كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها ست حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل المشكلة ده صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهيندا انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهيندا انور على راديو بلد يقولون ان الحب يدخل للرجل عبر العينين ويدخل للمرأة عبر الأذنين لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهيندا انور على راديو بلدنا وبنتكلم في موضوع مهم جدا هو موضوع حلقتنا النهارده بعنوان احبك ولكن منتظرة مشاركتكم على fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وال SMS على www بلدنا dot com slash SMS عايزين نشوف اخبار وكيف كنا عملنا سؤال قبل الحلقه وقلنا ايه رايكم في اللي بيشتم مراته او خطيبته وممكن كمان يهزقها قدام الناس نادر رد علينا وبيقول اللي بيقول مفيش كرامه في الحب طبعا غلط لو ما كانش الحب حاجه حلوه حاجه جميله في حياتنا وكل حاجه جميله في حياتنا بيبقى اكيد فيها حاجه غلط ويبقى مفيش فرق بينه وبين اي حاجه عاديه في حياتنا ويبقى بلاها حب الاصل في الانسان الخير والخير في الانسان مراعاة مشاعر الغير ما بالك بقى باللي بنحبهم اكيد طبعا معاك حق آه نوسة بتقول الانسان الضعيف هو اللي دايما بيزعق وبيحب يتمنظر قدام الناس واللي بيهين حد او يضايقه او يجرحه قدام الناس هو اساسا مهزأ عموما ربنا يهدي طبعا بس على الاقل زي ما بيهين قدام الناس صالح برضو قدام الناس اكيد طبعا عندك حق يا نوسة ويفضل اصلا ان هما ما يتخانقوش اصلا لا بينهم ولا بره الناس نادر بيقول الانسان الغلط انسان لا يؤتمن واللي يغلط في اقرب ال- الناس قدام الناس يبقى عديم المسؤوليه والكرامه والاحساس اكيد احنا بنتكلم عن خير وعن كلامك آه معايا مشاركه من محمد زهران بيقول ليس كل ما يتمناه المرء يدركه كل ما تمناه يدرك هكذا علمتني الحياة هكذا علمتني الحياة هحكي لك يا شاهين ده حكاية شاب عاش حياته بطوله وعرضه ومن شرقها لغربها وطبعا اخترق الحب قلبه في بداية شبابه في سنة أولى بالكلية بعدها تتوالى الأحداث إلى أن يضيع هذا الحب وبعدها تتزوج حبيبته ينتهي الفصل الأول من حياته بعدها تمر به الأيام وينسى ويتذكر ويحزن ويفرح إلى أن اتخذ وقفة وقرر أن يستقر ويتزوج ومن هنا يبدأ الفصل الثالث من حياته لاحظ مؤخرا عبر البريد الإلكتروني له ببعض التلميحات له من إحدى أقاربه بحب والزواج بعد اعتقادها انه اشتد عذره او يستطيع ان يكون زوجا لها ورب اسرة محترمة المشكلة بقى اني مش عارف ياخد القرار محتار بينه وبين نفسه خايف يظلمها معاه وفي نفس الوقت بيحب الاولى اللي مش عارف ينساها رغم الاحداث وخايف ما يكونش عند حسن ظنها في الحياة اللي تتطلع هي لها واسف يا شاهند ممكن اكون مش عارف اعبر عنه بس هي دي الحقيقة معلش يا شاهي شوية لغة عربية على شوية عامية يا رب تعرف تقري القصة زي ما هي جميلة قوي قوي قوي يا محمد القصة فيها معاني معبرة الأولى ما نفعتش وكنت بتحبها واتجوزت ربنا يسهل لها ويلمها يا رب ويسهل لها الحال نيجي الفصل مهم جدا ان انت بتقول ان قريبته ابتدت تلمح له لما عرفت ان هو ممكن يكون زوج اه ممكن تكون اكتشفت فعلا ان هو ده الراجل اللي يعتمد عليه ومفيش اي مانع ان هي بتعبر عن حبها دوت لان احنا قلنا اللي- م- محدش ضيع الفرصه لو بتحب حد او حاسس ان هو هيكون كويس معاك ابدا وقول له انت بتقول ان انت خايف تظلمها اوعى يا محمد تبتدي في علاقه جديده وانت مش منتهي من القديمه لازم تردمها وخد بالك لو بتحبها لحد الان يبقى خيانه لنفسك وخيانه ليها وخيانه لزوجها حتى لو مش بتكلمها هي نفسها زي ما قلت من شويه ما ينفعش ما ينفعش حتى تفكر فيها لمجرد التفكير لانها مش بتاعتك مش ملكك تذكر دايما ان هي اكيد بقت ام الاطفال وبقى ليها زوج تاني وحب تاني وقلب تاني فانساها بالمرة ابتدي حياتك جديدة بس قبل ما تبتدي في الحياة مع البني ادمة الجديدة اللي اختارها عقلك وسوم قلبك تنسى خالص الاولى نهائي واوعى تفكر فيها لحظة عشان ما نعملش زي فيلم الوسادة الخالية فيا محمد آه، فكر وعشان ما تروحش لان عايز اقول لك حاجه مهمه جدا انك تدين تعمل ايه بشكرك كتير جدا لمشاركتك معايا معايا تيمو بيقول سلام عليكم ناس انا بحييكم اهلا بك يا تيمو منورنا آه، محمد بيقول اللهم دبر لنا امرنا فنحن لا نحسن التدبير واختر لنا فنحن لا نفس اختيار اكيد طبعا ربنا كريم وان شاء الله باذن الله هيكرمنا جميعا كلنا بشكرك كتير جدا يا محمد مشاركتك معايا آه، معايا آه، مين في الموضوع لان ما حدش تاني يجاوب على السؤال عايزه اقول لكم ان احنا نتكلم عن حاجه مهمه جدا هنتكلم عن الاثار اللي ممكن تحصل للاطفال لو شافوا امهم بتتشد او تتهز او تتضرب طبعا قبل اي حاجه اعرف ان ابنك او بنتك دول هيبقوا مرضى نفسيين ومش طبيعيين اساسا لان الولد هيتعود ان الست لازم تتضرب او ممكن تجيله حاله نفسيه وغضب وحزن على امه لانه بيحبها جدا ومرتبط بيها وغالبا بيبقى الولد مرتبط جدا بامه لكن في نفس الوقت هتلاقيه هو كمان بقى عنيد في تصرفاته ممكن يقلل من امه ويشتمها او يمد ايده عليها زي ما بيعمل بالظبط او تلاقيه بيبتدي لما يكبر يقلل منها لما تيجي تكلمه او تنصحه في اي حاجه ويقول لها ايه يا وليه اسكتي بقى وانت مش فاهمه حاجه كده زي ما بيحصل وكلنا بنشوف في الشوارع وكأن الست دي بقت ولية من الشارع مش أم ولا حاجة وبعد كده لما بيجي يرتبط ويتزوج هيعامل مراته زي ما أبوه كان بيعامل مع أمه بالظبط يشتم ويضرب ويهزق وعاوزها تمشي وراه من غير رأي ولا كلمة تعارضه بيها نيجي بقى للبنوتة طبعا البنت ممكن طريق تكره طريقة أبوها في المعاملة معاملته مع أمها واللي ممكن تطولها هي كمان ما هي بنت واكسب البنت ضلع يطلع 24 وتلاقي هو كمان هيبتدي يعودها انها ملهاش رأي وتلاقيها بقت طلعت البنت معقدة نفسيا يا اما مش عايزة تتجوز اصلا او لو اتجوزها هتبقى سلبية جدا وخايفة ومرعوبة وعاملة زي المسخ اللي خايف يطلع للنور لا الناس تضربه بالطوب والله بقى لو الزوج بيشتم اهل الزوجة او بيشتم فيهم ويقول لهم دول اهلك دول زبالة او هما فين اهلك يا هانم دول مش رجالة وريني مين هيقفلك او يقول لها اخوكي ده صايع ومش عاوز اعرفه هيطلع الاولاد ما بيحترموش اهل امهم من كلام ابوهم عليه وتبقى الام لا حول ولا قوة لها مش لاحقة تقف الحنفية الشتيمة والالفاظ اللي الزوج فاتحها عليه وبتبقى منكسرة وطبعا هو لمجرد ان بقى زوجها ينسى ان دول اهلها وانها بتحبهم وتحترمهم ولازم تزعل عشانهم وهو كمان لازم يحبهم ويحترمهم لانهم ادهم شخص لها طب وليه اعمل كده في مراتي واخلي اولادنا يشوفونا في المنظر ده وانا بشتم او بضرب او بهزق او اخلي اولادي معقدين نفسيا ويفضلوا طول عمرهم بيتعالجوا ليه ليه ليه نحاول او يعني ليه نفكر حتى للحظة ممكن يوم مرتين ويلعبوا بالشكل ده مين يقبل آه محمود محسن منورنا بيقول مساء الخير ممكن رابط اسمع منه رابط موجود آه ماشي. تاني خلي بالك كتير لما تيجي معانا منتظر مشاركتكم على فيديو جروب ريج بلدنا فيسبوك دوت كوم سلاش نتورك بلدنا او جروب ريج بلدنا اس ام اس على www.baladna.com سلاش اس ام اس هنروح نسمع كريستك لطيفة ونرجع نكمل حلقتنا
غرامك مزيف ضميرك عدم هويتك عشتك كرهتك نعم كرهتك لأنك مجرد خلاف وكم مسرحية بطلها الألم عدم
داخل في خلاف هنتكلم في حاجات كتير ودايما هيكون في نائر ونقير تابعونا كل سبت من 9 ل 11 بالليل مع احمد يسري وفوزي واسلام على راديو بلدنا اف ام
كلام في الحب هنتكلم كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها ست حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهيندا انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهيندا انور على راديو بلدنا يقولون ان الحب يرى الورود بلا اشواك لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهيندا انور وبنتكلم في موضوع حلقتنا النهارده عن بعنوان احبك ولكن منتظرة مشاركتكم على fan page و group راديو بلدنا في Facebook dot com slash network بلدنا وال SMS على www.بلدنا.com slash SMS عايز اشوف الجار معايا احمد محمود محسن بيقول اشكرك لاهتمامك شكرا يا احمد ومنورنا خالد حسن بيقول السلام عليكم وحشاء وحشتوني جدا ربنا يخليك يا خالد وعليكم السلام الحلقه عن يا شاهي عمرو رمضان بيقول السلام عليكم موضوع الحلقه عن ايه يا شباب الحلقه النهارده موضوعها بعنوان احبك ولكن النهارده بنتكلم عن الازواج والزوجات اللي ما بيحترموش بعض اللي ممكن يغلطوا في بعض ويشتموا بعض ويهزقوا بعض سواء خطيبتك حبيبتك مراتك او سواء كان خطيبك حبيبك آه مراتك آه اللي بيغلطوا ببعض وبيهزقوا بعض وممكن يشتموا بعض وفي الاخر كل واحد فيهم يرجع للتاني يقول له انا انا كنت غلطان وده طبعا غلط جدا آه عمرو بيقول ان الرجاله اوقات بتتكلم في اسرارها علنا علنا قدام لا مش ده قصدي يا- يا عمرو القصد ان هم ممكن يهزروا قدامك ويفقدوا الحب والاحترام وممكن يغلط فيها قدام أهل كل دوت وفي نفس الوقت بيقلل منها وممكن يعود اولاده على ان آه، صحيح ويطلع كمان في حياتهم آه، عايزه اقول لكم اني لما احب اتكلم عن الزوج الصالح وازاي لازم يعامل مراته الزوج الصالح هو اللي بيكون معتدل في الغيره ما يسيب ما يسيبش افكاره تروح وتيجي والغيره تتحول لشك وخوف وقلق من مراته وده لانه المفروض واثق فيها وكمان ما يتجسسش عليها وهو فاكر انه من حقه لان ده كده بيجرحها ودليل على عدم الثقه الزوج الصالح هو اللي يحس مراته دائما بالثقه فيها ويبعد عن اي حاجة تجرح او تفكر للحظة انها الحاجة دي ممكن تجرح كرامتها الزوج الصالح هو اللي يكلم مراته بطريقة كويسة ويكلمها باسلوب رقيق مهذب الكلمة الطيبة ليها اثر جميل في النفس ويا ريت كل الرجاله يتخذوا من الرسول الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام قدوه حسنه في معامله الزوجه الرسول كان حنون مع طاء ولنرى معا كيف كان حال الرسول الكريم مع زوجاته في مختلف الأحوال فالرسول الكريم كان يرفع من شأن زوجاته ويقدرهن ويدللهن فها هو صلوات ربي وسلام عليه بعد رجوعه من إحدى الغزوات يطلب من القافلة أن تسبقه ويقوم بمسابقة السيدة عائشة رضي الله عنها سباق جري وليست لمرة واحدة بل مرتين فبعد أن كان القائد الباسل في المعركة منذ ساعات أصبح الزوج الحياني المعطاء مع زوجته يعني هنا مش عيب إني أسابق مراتي أو ألعب معاها أو أهزر زي ما هي تحب ومش عيب إني أستأذن الناس وأروح لها وأبقى معاها وما تحججش إني تعبان لأن ده حق من حقوقها وفي موقف آخر تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها دخل مجموعة من أهل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت نعم فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده قال ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام حسبك فقلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي ثم قال حسبك فقلت لا تعجل يا رسول الله قالت وما لي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقام لي ومكاني منه رواه النسائي وفي حديث تاني يا جماعة بيبين لنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكريمه لزوجته وحبه أن يساعدها بأنه خلاها تشوف الناس اللي بيلعبوا وما أحرجهاش لما مرتين صممت إنها تفضل حاطة راسها وزقنها على كتفه وتتفرج مدة أطول عشان الستات يشوفوا حبه ليها وعلى الرغم من ان بعض الرجال بيتكسفوا انهم يقولوا اسماء زوجاتهم قدام الناس وكانه عيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اسم زوجاته قدام كل الناس وده عشان يرفع من قيمتهم ومكانتهم فعن عمر بن العاص انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس احب اليك قال عائشه فقالت من الرجال قال ابوها رواه البخاري احنا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم في موضوع مهم جدا بعنوان احبك ولكن شوف اوراق آه عمرو بيقول انت العامل في الموضوع دوت للزوج والله واحيانا الزوج يكون، آه، شاكلها بقى وبتحاول يهزق بقى ومالوش ما جابوهاش آه، تيم بال انا دلوقتي بحلق فين بقى انا اعتذر عن جهلي اول مره ادخل الرأي آه، الراديو اتفضل تاريك تحت آه، تيمو منوره طبعا وحليم جدا يومنا بتقول فاكر عليك يا فاري بتموجيش احيانا بيغلط فيا ولكن مش بالالفاظ القاسيه دي ولكن بنرجع تاني وبنحب بعض انا بصراحه بحبه جدا وانا بعصب كتير وقولي لي اني بحبه جدا ربنا يخليكم لبعض يا يومنا ويا ريت احمد اسمع اللي أنا بقول يا ريت يا ريت يا ريت آه يعني خلص في بعض كانت حاجه عصب سعيد شيطان ام طويل تفكير ربنا وهي على النبي ان شاء الله باذن الله ترجعني وادي خالص مفيش اي مشكله عمرو بيقول هو السبب في حاجه داير لغايه الزوجه ثم من في ناس ما بيبنوش على حقيقتهم ثم من اول يوم حياه هو كمان مفروض يفرق اسلوب التعامل الراقي اللي مفروض يسود البيت عشان الاطفال تنشا نشاه صحيحه سليمه بدون عقد ولو وصل الامر الاهانات اعتقد ان الحياه ياخد منعطفا اخر ولو حصل ان الزوجه غلطت مره ممكن اتعامل بحكمه مع الموقف وامنع تكرار الموضوع ده مره ثانيه انما الزوج الضعيف الشخص منزله آه، اي لهذه نق- نقطه ضعف في شيء ما تغلب تلعب عليه آه، زوجة لتنفيذ ما تريد ودي الحالات اللي بيحصل فيها كده عشان كده قلت العامل على الزوج اما الراجل السليم مش ممكن يسمح زي كده ابدا والله في ناس بتسمح بكده يا عمرو ربنا يسترها يا رب علينا كلنا ويحمينا بشكرك كتير جدا مشكلة معايا معايا احمد بيقول لما مراته تقول له انت قاعد كبه في البيت مثلا وايه لا لا مش موجود خالص أنا عارفة. إيه إيه إيه اللي ما بيبقاش فيه أسلوب كله اسلوب تهذيب احمد آه، ما بيبقاش فيه اي حاجه آه، او اي تفاهم ما بين الاثنين احنا لسه بنسمع كلام في الحب وفي موضوع حلقتنا النهارده احبك ولكن مستنيه مشاركتكم على فام جي ودبليو جي بلدنا فيسبوك دوت كوم سلاش نتور بلدنا والاس ام اس على دبليو دبليو بلدنا دوت كوم سلاش اس ام اس استنوني تروحوا في اي حته ثانيه هنروح نسمع وائل جسار قلبك حنين يا نبي وهنرجع نكمل اخر لينك في حلقتنا النهارده يلا شاركونا
قلبك حنين يا نبي ومفيش حنان على كوكبي الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي قال للنبي انا مش سعيد عصفوري ماتوا كان وليد صلى عشانه ركعتي وفي كل عين دمعة شهيد من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملايكة بين ايديه البحر تملاه الدموع ونادى المحبة على الفروع يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع للحب ناس الطيبين ومهما بعد قريبين من غير ميعاد رب العباد ينده له قلبي الحزين من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته حنيته صف الملايكة بين ايديه
زعلان قوي متضايق من احزان انا مش رايق مفيش مرة سمعني حد وقال لي مالك نفسي في حد افضفض له وبمشكلتي اقدر اوصله يا ريتني بقى اقول اوصله يمكن فعلا افوق تعبت انا من المناهدة خلاص قررت اهدى واسلمها للي فوق ده ربي حنين عليا بإيده يفرح عينيا ويخليني أفوق كل ده هتلاقوه في برنامج قول اللي بقلبك كل حد وتلات وأربع 12 منتصف الليل مع هاجر فاروق على راديو بلدنا اف ام سيرة وشخصية بنتكلم عن شخصية مصرية أثرت في حياتنا شخصية ناجحة نفسنا نقلدها في نجاحها اتولدت على أرض البلد دي وشربت من مية النيل زي نجيب وطه وحليم وزوير شخصيات عملت كتير عشان مصر شفنا على ايديهم خير وافتخرت بيهم مصر هنتكلم كل حلقة عن واحد على رؤوسنا في بلدنا وهيفضل في القلب خالد تابعوني في برنامج سيرة وشخصية مع هند هاشم وهعرفكم أعلام من المعالم كل خميس من 11 ل 12 على راديو بلدنا وبس كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك ميعادنا كل يوم سبت من 12 ل 2 في كلام في الحب مع شاهين انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين انور على راديو بلدنا يقولون ان الحب اراده ثم صدق مع النفس ومع من نحب لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده انور عرب بلدنا وبنتكلم في موضوع حلقتنا النهارده احبك ولكن استاذه مشاركتكم على ال family group جي بلدنا فيسبوك dot com slash network بلدنا وال SMS على www.baladna.com/sms هنتكلم دلوقتي في راي الدين في الزوج اللي بيسبب بيسب الدين لزوجته وهجيب لكم فتاوي اسلاميه الكلام ده ده سؤال من سيدة بعتته عايزة تعرف فتوى وحكم الدين في حياتها مع زوجها اللي على الدكتور بيسب الدين ويشتمها ويهينها لأي شيء ولأسفه الأسباب وإن هي وصلت لمرحلة تعبت من الحياة معاه ومن أسلوبه ومعاها طفلين ومش قادرة تستحمل وده كان رد الشيخ عليها الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فإذ كان زوجك يسب الدين فهو كافر لا يحل لك البقاء معه فقد سأل الشيخ عليش الملكي ما قولكم في رجل جرى على لسانه سب الدين من غير قصد هل يكفر أو لابد من القصد فأجاب نعم ارتد لأن السب أشد من الاستخفاف وقد نصوا على انه على ان رده فالسب رده باولى وفي المجموع ولا يعذر بجهل وذل لسان اختلف العملاء العلماء في الفرق في الفرق بين الزوجين عند ارتداد احداهما فذهب بعضهم الى حصول الفرقه بمجرد الرده وبعضهم الى توقفها على انقضاء عده الزوجه قبل التوبه كما تلفوا في هذه الفرقه على هي فسخ او طلاق وعليه تاب زوجك وأقلع عن سب الدين قبل انقضاء العدة فإنك لا تزيلين زوجة على ما رجحه الشافعية من كونه الفرقة لا تحصل بنفس الردة بل بانقضاء العدة قبل التوبة أما إذا لم يتب من سب الدين فلا يحل لك البقاء معه اللي بيسب الدين وانت مراته لا يحل لك البقاء معه وإلا تمكنيه من نفسك وعليك أن تطلبي الطلاق أو الخلع منه ولعل الله يخلف عليك خيرا منه اللي بيسب الدين ما ينفعش تتبقي معاه وما تكنيش نفسك منه وعليك أن تطلبي الطلاق أو الخلع منه ولعل الله أن يخلف عليك خيرا منه ده كان رأي الشيخ يعني سب الدين يفرق بين الزوجين يا ريت كل واحد يحفظ لسانه عشان يحفظ نفسه وزوجته واولاده كمان احنا لسه بنسمع كلام في الحب مستنيه مشكلكم على ال fan page group اللي بلدنا فيسبوك dot com slash network بلدنا وال SMS على www.بلدنا dot com لازم ايه معايا آه، مشاركه من عمرو واعتقد برضو ان الاهانات اكيد سببها نقص اكيد بيبقى سببها نقص واكيد هو مر بنفس التجربه بيقول كمان رائعه الاغنيه دي ربنا يخليك نادر بيقول هي الحلقه خلصت ولا ايه انا مش سامع غير اغاني ليها مده طويله آه لا آه هو كان شغال دلوقتي وائل جسار قلبك حنين يا ناس عمرو بيقول خساره اني ما لحقتش البرنامج من الاول بجد زعلت موضوع الحلقه جامد ربنا يخليك يا رب يا عمرو من ذوقك احمد محمود محسن بيقول موضوع جامد من ذوقك يا احمد معايا سيمو بيقول انا شايف ان الزوج والزوجه هما اللي بيحددوا اسلوب حياتهم ما بيكون في ذكاء التكبير اللي في التفكير والعقل هيعيشوا حياه جميله انما موضوع اني اغلط في مراتي ازاي انا كده اولا آه، هبقى بهين نفسي عشان هي جزء مني وجزء من كرامتي ثانيا ده حتى ه- يبقى من الاحترام ازاي هطلب منها تحترمني وانا نفسي حتى ما بفكرش آه، اني احترمها آه، وانا بشتمها او هي تشتمني بشكرك كتير جدا يا سيمو ومعاك وبقيت كل الناس اللي سامعانا دلوقتي لو حد بيعمل كده ما يعملش كده احمد محمود محسن بيقول العلاقه بين الرجل والست المخطوبين او المتزوجين لازم يسودها نوع من التوازن اللي يضمن لكم الطرفين قدر من الكرامه وقدر من الاحترام والتقدير ويجب ان تتوخى الحذر خارج ونحل مشاكلنا في حجره النوم قال ها الشيخ الشعراوي رحمه الله لازم الزوج والزوجه يخرجوا النوم انا تخرج خارج او رفقة ال... او ورقة المنزل فبالكم بقى اذا خرجت المشي خارج البيت فهناك ستحدث كارثة بكل المقاييس اكيد طبعا احمد محمود مسلم بيقول الشعب يريد وقت اضافي للحق اوعدكم الله باذن الله جاي اعملها اسبوعين ان شاء الله مدكم معايا كده ودعواتكم وان شاء الله باذن الله هطولها باذن الله آه محمد زهران بيقول عندك حق والله يا استاذ احمد الشعب يريد وقت اضافي للحلقه والله ان شاء الله من عينيا آه معايا خالد حسن بيقول بحبك وهقبلك عيون الناس وما شفت منك هتفضلي انت اكبر احساس هتفضلي مراتي وصاحبتي وحبيبتي ما هي كرامتك من كرامتي وقيمتك من قيمتي ليه هكسر حته مني ده انت سندي في الحياه بلاقيكي جنبي لما اقول اه ليه هقلل فيكي وادمع عينيكي ده انت بالنسبه لي كل الناس جميله جدا في خالد بشكرك كتير جدا خالد آه البكتلينا البرمات في راضي بلدنا بشكرك كتير جدا يا خالد عايزه اقول لكم ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم حليم في غضبه في الوقت اللي بنعيشه والراجل يضرب مراته بسبب او بدون سبب سواء غلطت فيه او ما غلطتش كان الرسول بيعامل زوجته برفقه ولطف ونشوف حكمه الر... حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم ورقته ولطفه في التعامل مع نسائه اذ ما حدث اي خلاف بين وبين زوجاته فقد حدث خلاف بين النبي وعائشه رضي الله عنهما فقال لها من ترضين بيني وبينك أرضين أبو عمر قالت لا أرضى عمر قط عمر غليظ قال ترضين بأبيك بيني وبينك قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فلما جاء قال الرسول تتكلمين أم أتكلم قالت تكلم ولا تقل إلا حقا فرفع أبو بكر يده فلطم أنفها فولت عائشة هاربة منه واحتمت بظهر النبي حتى قال له رسول الله أقسمت عليك لما خرجت بأن لم ندعك لي هذا فلما خرج قامت عائشة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أدنى مني فأبت فتبسم وقال لقد كنت من قبل شديدة اللزوق اللزوق بظهري إيماء إلى احتمائها بظهره خوفا من ضرب أبي لها ولما عاد أبو بكر ووجدهما يضحكان قال أشركاني في سلامكم كما أشركتموني في ضربكما رواه الحافظ دمشق ياه شايفين شايفين الرئة معاملة و... وياه يعني واحتمت فيه تخيلوا عايزه اقول لكم اتقوا الله في زوجاتكم واللي هيكونوا زوجاتكم وما تعبش فيها او في اهلها واعرف انها في الاول والاخر هي اختيارك يعني لو عبت فيها كانك تعيب بالظبط يعني انت اللي بتبقى غلطان وغلطان غيرك وحامل حق والمفروض اسلوبكم يكون في التعامل مع بعض معايا مشاركه مانجو بتقول مساء الخير عليكم وعليك يا شاي موضوع الحلقه جامد جدا ويا رب الازواج يحترموا بعض بجد مهما كان شكل عمر ما الاهانه بتحلها بشكرك كتير جدا يا ايمي وحشاني جدا ومنورانا ومساء الفل عليك يا قمر وبشكرك كتير جدا انك تكتيني في اخر الحلقه وعندك حق ان هما لازم اولا واخيرا الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام اتقوا الله في زوجاتكم واتقوا الله في ازواجكم اتقوا الله يا جماعه واقتدوا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وزوجاته للاسف وقت حلقتنا خلص احب اشكر كل الناس اللي شاركت معانا النهارده على مدار الحلقه استنوني ان شاء الله في حلقه جديده موضوع جديد كل يوم سبت الساعه 12 بعد نص الليل كلام في الحب مع شاهين ده انور تصبحوا على الف خير هسيبكم مع محمد منير يا رسول الله هتوحشوني جدا لحد الحلقه الجايه تصبحوا على الف خير شاهين ده انور
مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله أقسمت بالفرقان وبسورة الإنسان العدل في الميزان لكل خلق الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله أقسمت بالإسراء وبراءة العذراء الدم كل سواء حرام بأمر الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله منشودات المسيح رسالات حرة على الأرض السلام وبالناس المسرة